أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك ذكروا في بعض الإسرائيليات أن داود عليه السلام كان يناجي الله سبحانه وتعالى فيقول إلهي سألت أطباء عبادك فكلهم يدلني عليك فأنا اليوم أسألك نفسك في علاج شافي كافي لكل مشكلاتك في الحياة أكيد كلنا لا يخلو من مشاكل ويخلو من آفات ومن عيوب ونفسه يتخلص من هذه الآفات نفسك بجد بصراحة من غير لف ولا دوران نفسك في علاج لهذه الآفات جميعها نفسك تبطل الذنب الفلاني ده اللي انت احترت مع نفسك فيه ومش عارف تخلص منه وعملت كل الحيل والبدع علشان تخلص ومفيش فايدة هل تحب أن تعتق من النار وأن تدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب إلى من يريد كل هذه الأمور المفتاح لكل هذا إن ربنا سبحانه وتعالى يحبك أنا دايما أقول إن الدواء إن ربنا سبحانه وتعالى يحبك لو ربنا حبك خلصت كل مشاكلك في الحياة خلاص ربنا سبحانه وتعالى هيحفظك بحفظه فيدافع عنك تيجي الشبهة تيجي الشهوة وسوسة الشيطان تسويل النفس كل ده يندفع لو حبك عشان كده النهاردة عايزين نقول ازاي نحب ربنا وازاي ربنا يحبنا تعالوا بس في الاول اقول لكم لو ربنا حبنا يحصل ايه اول شيء سترزق الايمان وهي دي حاجة كبيرة قوي لما كلنا مؤمنين الحمد لله لا لا لا مش الايمان بتاعنا ده ايمان تاني خالص سترزق هذا الايمان واحنا كلنا نعاني من قضية ايه ضعف الايمان كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول والأثر عنه رواه الطبراني وصححه الألباني يقول إن الله يؤتي المال من يحب ومن لا يحب ولا يؤتي الإيمان إلا من أحب فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان لو ربنا حبك ستصير عنده اسمك فوق مؤمن دي تعمل ايه بقى كل بقى الايات اللي فيها المناقب العظيمة للمؤمنين اول شيء تعيش في امان وفي ضمان الله سبحانه وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن خايف النهاردة ما فيش حد عايش ومش خايف اللي خايف من المستقبل اللي خايف انه بكرة فلوسه تروح اللي خايف خايف خايف وكلمة خايف دي بقى حط تحتها زي ما انت عايز من معاني إذا أردت أن تعيش في الأمان في ضمان الله سبحانه وتعالى هذا تبلغه بالإيمان والإيمان ده يجي بإيه؟ لو ربنا حبك في نفس الوقت تعيش راضي وجنة المؤمن في الدنيا الرضا تلاقيه يبتلى ما تفرقش عادي خالص عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر ولا فرق لو رزقت هذا تعيش الحياة الطيبة كما قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أظن مشكلة كتيرة قوي عندكم يا شباب وعندنا كلنا إنه في ذنب معين كده ما بيقدرش يتمالك نفسه قدامه أخبار غض البصر إيه في أمور معينة كده ما بيتمالكش نفسه بيقع فيها على طول لو أن الله أحبك لن تستطيع أن تفعل الذنب ما تقدرش في حاجة بينك وبينه اتبنت سدود علشان تخترقها بقت صعبة قوي بقت تقيلة زي ما هي العكس دلوقتي عندك تقيلة قوي ان انت دلوقتي تعمل الاعمال الفلانية دي من الصالحات هيحصل العكس انظر وصية هذه المرأة من السلف كانت تقول لأولادها تعودوا حب الله حبوا ربنا تعودوا حب الله وطاعته فإن المتقين ألفوا الطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرها فإذا عرض لهم الملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة المعصية تعدي مكسوفة ما تخشش نواحيهم خالص هو ده نفس المعنى اللي كان سيدنا علي رضي الله عنه يقوله على سيدنا عمر كان يقول إن كنا نرى شيطان عمر لا يهابه أن يأمره بخطيئة يخاف يقرب من ناحية سيدنا عمر ولا حتى ان هو يرمي له حاجة من بعيد كده اعمل اي حاجة يخاف اذا لو ان الله احبك مش هتقدر تعمل ذنب لو ان الله احبك لن تعذب لا في دنيا ولا في اخرة قل لي هات لي الدليل الحديث رواه الحاكم وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأناس من أصحابه وصبي بين ظهراني الطريق فلما رأت أمه الدواب لما النبي ماشي بالجيش والخيول وهكذا فلما رأت أمه الدواب خشيت على ابنها أن يوطأ فسعت والها فقالت ابني ابني ابني ابني فاحتملت ابنها فقال القوم بصوا ذكاء الصحابة يا نبي الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار يعني واحدة زي دي بتحب ابنها قوي وكلنا عيال الله فدي ترمي ابنها في النار فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد لهم على المعنى فقال لا لا والله لا يلقي الله حبيبه في النار هنا بقى إن المحب لا يعذب حبيبه قالوا سئل بعض أهل العلم أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه قال ألم تسمعوا إلى قول الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم يبقى المحب لا يعذب حبيبه عايز بعدها يدي بقى خلاص لا ألم نفسي عايشه في الدنيا حتى الابتلاء تلاقيه مش زي أي إنسان يتلقاه وهو جزع وهو متضايق وليه تعمل فيا كده لا خالص مستمتع مش حاسس أصلا إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي تبقى كده اتعلموها بقى من السلف كان بعض السلف يقول في جوف الليل إلهي يا حبيب قلبي أتراك معذبي وأنت قرة عيني تعرف تقول له كده تعرف تقول له قرة عيني دي طب اسمعها بقى منه هو يقول ايه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واحد من السلف كان يقرأ هذه الآيات ويبكي انت فاهم كأنه ولله المثل الأعلى بقول لك انت في عينيا الله يقول لنبيه ولكل من اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا عشان كده تقول له كده بقى قرة عيني حبيب قلبي تعرف تقول له حبيب قلبي كانت إحدى العابدات إذا قامت من الليل تنادي بصوت محزون فتقول هدأت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه وقد خلوت بك يا محبوبي أفتراك تعذبني وحبك في قلبي لا تفعل يا حبيبا لا تفعل يا حبيبا لا تفعل يا حبيبا احد السلف برضه كان يدعى عبد الواحد بن زيد عبد الواحد ده كان ليه قصص طويلة قوي مع الحور المهم في مرة من المرات بيقول نمت عن وردي نمت مرة عن قيام الليل ربنا ما فتحش عليا بقيام الليلة فإذا أنا بجارية لم أرى أحسن وجها منها عليها ثياب حرير خضر وفي رجلاها نعلان والنعلان يسبحان وهي تقول يا ابن زيد جد في طلبي يا عم قوم اشتغل جد في طلبي فإني في طلبك ثم قالت من يشتريني ومن يكن سكني يأمن في ربحه من الغبن اللي يشتريني عمره ما هيعرف الخسران أبدا فقال يا جارية ما ثمنك تطلع بكام انت يعني فأنشأت تقول هنا محل الشاهد تودد الله مع محبته انك تتودد لربنا انك تقرب لربنا انك تحب ربنا فقلت لمن أنت يا جارية قالت لمالك لا يرد لي ثمنا من خاطب قد أتاه بالثمن قال فانتبهت فحلفت على نفسي من ساعتها ألا أنام الليل اللي يشوف حوراء في المنام ده ينام بعد كده ازاي فلو أحبك الله جل وعلا لا يعذبك كذلك لو أحبك الله نفسك تبقى مشهور قول لي لا أنا راجل زاهد قانع يا عم نفسك نفسك تبقى أنت المتميز صح كل واحد كده دي شهوة موجودة عند البشر جميعا انه يحس انه متميز في مجال اللي متميز على مراته ماشي اللي متميز في شغله اي حاجة وخلاص اي حد يقول له ان انت سبع البرومبا يعني ماشي اي حد تبقى المشهور والمتميز اذا اردت ان تكون لك هذه الشهرة العالمية التي تتعدى حدود الارض لتصل الى ارجاء السماء المفتاح هنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فيناجي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض يحصل كده بقى مغناطيس في قلوب الناس تجاهك يحبوك يقول لك لله في لله معرفش ليه أنا بشوفه كده بستريح بحبه لأن الله عز وجل في السماء قد أحبه في رواية عند الترمذي إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في الأرض فذلك قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا والعكس صحيح إذا أبغض الله عبدا فأنا عايز أنبهك بقى اوعى تكون على معصية ويغرك الناس وكلام الناس دول بيقولوا الكلمتين دول في وشك عشان مصلحتهم انما هم في قلوبهم ربنا بيلقي البغضاء إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغضت فلانا فينادي في السماء حتى تنزل له البغضاء في الأرض أديكم أمثلة بسرعة من السلف ومن الصالحين رزقوا المحبة في الأرض سيدنا أبو هريرة عارفين قصة إسلام أم سيدنا أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات مرة فدخل عليه أبو هريرة رضي الله عنه وقال ادعو الله لأم أبي هريرة كانت هي شديدة وهو كان ضار جدا بيها يحبها موت بس هي كانت على الكفر ففي مرة من المرات سيدنا أبو هريرة راجع ومتضايق بقى شوية من الكلمتين اللي لسه سامعهم في البيت فدخل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لأم أبي هريرة فقال اللهم اهد أم أبا هريرة فرجع فوجد صوت الماء فأراد أن يدخل فقالت ما اوعى تغتسل للدخول في الإسلام قالت أبو هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فرجع أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرح وقال إن أمي قد دخلت في الإسلام وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال ادعوا الله لي ولأمي ما هي الدعوة شغالة فلحق نفسه برضه المرة دي ادعوا الله لي ولأمي فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه حببهما إلى الناس فكان سيدنا أبو هريرة يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني هو سيدنا أبو هريرة ده في حاجة كده لوحده يتحب لله في لله هو ده لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد لما توفي أحصوا آثار الأقدام التي كانت على الأرض طلعوا كم بقى الناس اللي شيعت جنازة الإمام أحمد 2 مليون و300 ألف 2 مليون و 300 ألف ده في زمان السلف ده يعني يمكن قول مثلا ربع الأرض ساعتها ولا حاجة كل دول اجتمعوا لتشييع جنازة الإمام أحمد فسأل بعض تلامذته أحد المشايخ بعد وفاة الإمام يعني ما تقول في أحمد قال أخذ بقلوب الناس الناس بتحبه قال بماذا قال أحمد صبر على الفقر سبعين سنة فرزق القبول في الأرض وهكذا الإمام الأوزاعي أحد أئمة السلف لما مات اجتمع للصلاة عليه خلق كثير وفي اليوم الذي توفي فيه أسلم من اليهود والنصارى ثلاثين ألفا لبركة جنازة الإمام هو ده بقى ده يشتغل يعني في حياته وفي مماته أجره ما شاء الله المهم قبل ما ننتقل من هذه النقطة عايز أقول بقى نصيحة مهمة قوي ابن القيم بيقول في الداء والدواء بيقول على قدر محبة العبد لله يحبه الناس وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس وعلى قدر تعظيمه لله يعظمه الناس الجاية بقى دي اللي أنا عايز أنصح بيها وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته وكيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس كيف يخون الله ولا يخونه الناس يعني اللي النهاردة بيجي يقول أنا عايز أتقدم لواحدة بس ما بتصليش هي ممتازة يا شيخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله على الجنة حتف بس هي بس حتة كده صغيرة خالص ما بتصليش والله بيقولوا لي كده بجد لا هي ممتازة جدا جدا جدا جدا ما يعيبهاش حاجة بس يعني بس حتى كده على الماشي يعني يتقال له كلام ده يعني هي تخون الله ومش خايف تخونك هي تخالف أمر الله يبقى هتسمع كلامك انت ويتقال لها هي نفس الكلام لو تقدم لها واحد مش ملتزم وهي ذات دين فتفتن وهكذا في معاملتك مع أصحابك تقول والله كويس قوي وجدع وابن حلال وما شاء الله عليه بس يعني هو مش مظبط بس حتتين كده ومن يهن الله فما له من مكرم خاف اوعى هو عند ربنا هين هانوا عليه فعصوه لما بقاش ليه قيمة وقع في المعاصي ولو عزوا عنده لعصمهم فاهمين يبقى لو حبك هتبقى ليك يا عم الشهرة العالمية والعكس صحيح لو حبك هيحفظك من شر الدنيا وهو في حاجة أكتر من شر الدنيا في زماننا ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا حماه في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء يديله الدنيا بقدر ده يصلحه مرتب شهري 500 جنيه ماشي ده 1000 جنيه ده 2000 جنيه ده كذا كل واحد بقدره ويبقى راضي ويبقى ما عندوش أي مشاكل خالص التاني بقى يفتح عليه الدنيا أنا دايما أقول الحديث ده لأن أنا من يوم ما سمعته وأنا قلت يعني طار عقلي بسماعه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك ويسر عليه قضاءك ماشي كلام وأقلل له من الدنيا يا جماعة كده ده بيدعي عليه إيه؟ صح واحد بيتقال له يعني هو ربنا بيديله 10000 جنيه فالنبي بيقول لا خليهم 1000 2000 كده ورضيه بيهم تزعل ولا ما تزعلش طب ما كانوا 10 وهشتغل وقلل له من الدنيا والعكس اللهم من لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكثر له من الدنيا لو إن ربنا حبك هيحفظك بقى من شر الدنيا ده كله تعيش في الدنيا مسدد راضي تخش أول بيت تتجوز تخلص على طول مش بقى تخش من هنا لهنا لهنا لهنا وتعيش الحرمان والضياع وانا عارفك نفسك فتخلص من على طول من الاول لا تبقى كده ماشي نفس الكلام اول شغل تلاقي الامور ميسره وهكذا امورك كلها مسهله آه، بيبعت لك مرتب كويس عايش بيه في دراستك موفق تحافظ على حق ربنا وفي نفس الوقت تيجي تبص في البتاع قبل ما تخش الامتحان يجي السؤال وتخلص يعني الدنيا ماشيه حلو كده فإذا أحب الله عز وجل العبد خلاص يحفظه من كل شرور الدنيا ويفتح عليه من أهم بقى الحاجات اللي ربنا يرزق بيها من أحبه حسن الخاتمة مرت بيا قصة بيقولوا تسع بنات وتسع شباب مقضينها بالطول والعرض وياخدوا بعضهم ويروحوا فيلا والفيلا فيها حمام سباحة وانتوا عارفين فالدنيا ماشية زي الفل المهم واحد ظريف يعني يظهر كان قاعد يعني مغلول ايه يعني ملناش في الموضوع ده خالص فراح مبلغ فيهم فوصلت الكلام لبتوع الاداب ان في شباب بيجتمعوا في الحتة الفلانية وشكلهم بيعملوا وبيسووا والموضوع ده راقبوا المكان عرفوا ان هم بيمشوا قرب الفجر جم في الليلة المفترض بقى خلاص دخلوا ودخلوا الفيلا وبتاع هم قاعدين مراقبينهم علشان بقى يخشوا مرة واحدة عليهم قال لك نستناهم وهم بقى طالعين نروح واخدينهم الفجر جدا واصحابنا لسه في حمام السباحة ايه الموضوع محدش طلع من الفيلا ولا في اي حاجة فكان معاهم اذن ان هم يخشوا فدخلوا دهموا المكان بصوا الفيلا كلها ما فيهاش حد لقوا باب بيطلع على حمام السباحة فتحوا الباب لقوا ال 18 بقى كل واحد مع واحدة وكلهم موتى في حمام السباحة ايه اللي حصل اللي حصل ان هم كانوا جايبين دي جي ومشغلينه على الاخر فيظهر واحد منهم حب يشد حاجة ولا يظبط حاجة فعمل ماس فالحمام اتكهرب في ساعتها بيقولوا اول ما بصينا لانهم كلهم متفحمين ورحنا سحبين الكهرباء وبتاع وطلعناهم طلعناهم في اليوم ده وكلهم سوء خاتمة والعياذ بالله المشكلة ان هو ايه انه دول يستحيل انه في اللحظة دي يبقى حاسس انه بيعمل حاجة مصيبة قوي يعني وكل واحد عندنا ايه عنده شوية حاجات كده يقول لك لا ما بتوصلش يعني للدرجة دي يعني هي ممكن مرة لكن مش قوي يعني خفيف خفيف يعني بلاء والغفلة بتعمل كده وبتوصل للسكة دي اخطر ما فيها ان انت وانت فيها ما تبقاش حاسس تظن انك على خير ده للكل للي حاسب نفسه يعني متدين شوية واللي لسه نص ونص واللي بره خالص وانت في الغفلة ويحسبون انهم مهتدون يحسب ان هو تمام التمام فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها ترعب وموضوع الخاتمة ده بقى من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه طول حياتك كنت مقضيها ايه هزار وضحك وفرفشة و... ويعني ممكن رمضان نظبط شوية وبعد كده نرجع تاني وترجع ريما لعادتها القديمة كالعادة يعني حق ربنا منك فيه خمس صلوات حلو قوي قوي حد لاقي وهكذا كل واحد حق ربنا منه قد ايه انت عشت على ايه بقى عشت على دنيا ولا عشت على اخره عشت لنفسك ولا عشت له اللي عشت عليه هتموت عليه إلا إنك تستدرك أمرك بتجديد التوبة النهاردة الموضوع كده بقى صعب جدا أنا نفسي من كتر ما أتلقى من مكالمات عن شباب يموتوا فجأة 18 و20 و22 كلهم دون العشرين أو في أوائل العشرينات وتلاقي الشباب كلهم منهار مات كان لسه معايا امبارح ده هو يعني مش وحش قوي مش يعني تقدر تقول عليه اوفر يعني من ده على ده ومرة واحدة يموت اللي تحت تأثير مخدر ولسه ما كانش يعرف السكة دي بقاله بس خمس ست سبع شهور اتلم على كام واحد ويعني سرق السكينة يتعدى الخطوط الحمراء بسرعة فيسبق عليه الكتاب ترعب قول لي الحل بقى الحل هنا إذا أحب الله عبدا عسله إيه يا عم عسله دي ملناش في المعسل صدقوني عسله حاجة تانية عسله طب نزل عليه عسل يعني قالوا ما عسله قال يوفق له عمل صالح بين يدي أجله قبل ما يموت تلاقيه يركز قوي ما شاء الله عكس صاحبنا بقى اللي بقى له 6 7 8 شهور ده في الضياع لا ده آخر عمره ما شاء الله بدأ يركز وبدأ يحضر دروس وبدأ يعرف طريق المسجد بيحافظ على الجماعة ما شاء الله بدأ يحافظ على ورد القرآن وفي مقرأة في حاجة اسمها دين في حياته يوفق له عمل صالح بين يدي أجله ثم يقبضه عليه لو حبك ستحسن خاتمتك لو حبك هتبقى أشبه تحت أشبه 20 خط أشبه بالمعصوم لأنه ما فيش حد معصوم غيره صلى الله عليه وسلم والأنبياء من بعده هو يبقى أشبه بالمعصوم ليه قالوا لأن العبد إذا أذنب وكان عند الله محبوبا يوفق للتوبة من قريب يعمل ذنب أستغفر الله إيه ده على طول فلذلك كأنه لم يصنع الذنب أما الآخر فإنه يتعرض لعقوبات الذنوب وما أكثرها وأخطرها من يعمل سوءا يجزى به يعني يجزى به هتتحاسب هتتعاقب لا محالة إلا إنك تستدرك أمرك بسرعة وتتوب إنما غير كده يقول عقوبة الذنب أن يفتح عليه ذنب آخر وفي نفس الوقت ينزل عليه ذل المعصية تلاقيه كده بينه وبين نفسه اللي مذلول لامرأة اللي مذلول لفلوس اللي مذلول لواحد مديره ولا أي حد ذل أبى الله إلا أن يذل من عصاه وفي نفس الوقت يبتلى بقى بإيه بموت القلب مش فارقة يسمع الكلام ده يخرج ولا هو هنا يا عم ده الناس بتموت فجأة ربنا يتولاهم يا عم أبوس إيدك اعمل أي حاجة لربنا إن شاء الله ربنا يسر وهكذا مات القلب وهو لا يدري قال محمد بن واسع الذنب على الذنب يميت القلب يبقى الروشتة بتقول لازم نعمل بأقصى جهد علشان ربنا يحبنا فهو سبحانه الحبيب الأول يعني انت العملية كلها ان انت بس حطيت شوية ذنوب كده على القلب فبقتش الدنيا واضحة انما هو جواك فطرة هو حبيبك الاولاني البيتين الشعر اللي هم الناس بتقولهم دول بيفهموهم غلط يفهموهم على الحبيبة هم مش على الحبيبة والله خالص نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الاولي يقول لك ايوه الحب الاول في الحياة مش هو ده خالص الحبيب الأول هو الله كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزله أول منزل اللي هو إيه الجنة مش كان في الجنة فالحبيب الأول هو الله والمنزل الأول هو الجنة طيب إزاي بقى ربنا سبحانه وتعالى يحبك إيه الحاجات اللي أنت تعملها فربنا سبحانه وتعالى يحبك بيها وتنال بقى الجوائز اللي احنا قاعدين نقول عليها من الصبح دي انا هديك روشتة من سبع حاجات عايزك بقى كده تنقشهم على قلبك وده برنامج عملي نتفق عليه كلنا علشان نظفر بالثمرة العظيمة دي ازاي ربنا يحبك اول شيء ان القلب يفضاله تفريغ القلب له قول لي ازاي ما تدينيش كلام نظري الاول بس افهمك ايه اللي بيحصل واقول لك ازاي الراجل كان بيقول ايه اتاني هواها حبيبه دول اصلي اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا يعني اللي مجرب كتير ده خاف منه اللي هي مجربة كتير قوي دي برضو قلق يعني انما اللي هو قلبه فارغ يتمكن منه المحب اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى كنت لسه غلبان لسه في سنة اولى فصادف قلبا خاليا فتمكن ابن القيم يقول الناس دي صادقين تماما العشاق دول غلابة فاهمين الموضوع عامل ازاي بس يتوجه صح بقى قال وهكذا حب الله إذا فرغ القلب من سواه تمكن منه حب الله يعني أنت بتحب إيه؟ لسه الدنيا مكلبشة بتحب حاجات وبتقدمها على حب ربنا اللي بيحب بيته وأهله ومراته والده والدته أصحابه عياله هكذا ودول ليهم محبة وربنا ليه محبة بس ساعات يقعد يقول لك طب يعني أعمل إيه؟ انا ديني هو بسعى وبكدح في الارض علشان خاطر لقمة العيش علشان الاولاد فتيجي وقت الصلاة فيقول لك الصلاة يا عم ممدودة وممكن نجمع الصلوات ومفيش مشكلة وربنا عفو وربنا غفور رحيم فيقدم محبة غير الله على الله انما المحب حي على الصلاة حبيبي بيقول لي تعالى اقول له ايه ما انا قلت لك ده لو كان تليفون وانت مشتاق هتسيب الدنيا باللي فيها ولو بكرة في امتحان يبقى ربنا يسهلها وان شاء الله ربنا هيفرجها من عند المراقبين اي حاجة يعني هي كده اذا فرغ قلبك له اول حاجة تعمل ايه علشان قلبك ما يبقاش فيه حاجة الا محبته جل في علاه اعلمك بقى حاجات عملية تعملها اول شيء مناجاته في جوف الليل تكلمه الفضيل بن عياض بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى بينزل إلى السماء الدنيا كما هو وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة بس بيقول بقى فيقول الرب من ادعى محبتي إذا جنه الليل لم ينم عني اللي بيحبني ما يقدرش يسيب سكتي اللي يحبني ما يقدرش ينام في اللحظة اللي أنا بتقرب منه فيها وبتودد إليه حتى يطيعني ما يقدرش بيقول إيه أليس كل حبيب يحب خلوة حبيبه ساعة الصفة دي اللي ما فيهاش حد تاني أليس كل حبيب يحب خلوة حبيبه ها أنا ذا كأن ربنا بيقول كده يعني مطلع على أحبائي إذا جنهم الليل فغدا أقر أعين أحبائي في جناتي أنا موجود اهو مين يتقرب إلي عشان كده تلاقي المحبين كده ما يقدرش ما يقدرش يجي الليل وما يبقاش ليه حظ مع ربنا ولو حتى بركعتين فتيجي لساعة الصفا فساعة الصفا دي تفرغ قلبك تبقاش بقى عايز بقى تفكر في حاجة ولا تعمل أي حاجة أنت عايز تناجيه هو وبس دي تزرع محبة ربنا في قلبك ايه كمان انك تحاول تعمل وقفة كده وقفة تعارف تتعرف فيها عليه تعرف عنه ايه هديك واجب عملي على دي اكتب كده تحت العنوان ده اعرف ربي او عرفت ربي واكتب بقى كلمتين كده واحكي لي كده بيطلع من جواك ايه تعرف عنه ايه بجد تعرفه ان هو رحيم رحمته وسعت كل شيء طب قول لها دي بقى زي سيدنا عمر ابن عبد العزيز ما كان بيقول اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء وأنا غلبان فيعني هتسعني رحمتك أدخل في جملة الحكاية دي مش ربنا بيقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته فتيجي كده ساعة ما ينشر رحمته تصيبك رحمة ولو أصابتك الرحمة هم دول بقى الناس اللي يقول لك أنا صحيت لقيت نفسي بقيت شخص تاني والله ما أعرف سبحان الله اسم أول مرة كده أصحى ألاقي الأذان الله أكبر ايه ده في حاجة مختلفة صحيح يبقى ده الرحمة نزلت تيجي على القلب يبتدي يفوق يبقى عايزين وقفة للايه انك تتعرف اليه تعرف في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله لا يعجب من العبد اذا قال لا اله الا انت اني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي ربنا يعجب من ايه بقى يقول ايه ده علم عبدي ان له رب هو عارف ان ليه رب يغفر الذنب وعارف ان انا الوحيد اللي هغفر له مفيش حد تاني قد غفرت لعبدي حتى يقول فليفعل ما يشاء اعمل ما بدالك بس استغفرني وانا هغفر لك بس مش معناها ان انت هتعيش في الدور لا ده كده كده ده اسمه مكر ما اسموش حسن ظن بالله يا جماعة والله والله لو عرفته بجد هتستحي منه هتهابه هتحبه قوي هتلاقي نفسك عارف لما تحب واحد قوي قوي يعني مثلا انت بتحب والدك او بتحب مراتك او يعني بتحب حد فتيجي يلاقي- تلاقي والدك مديك مثلا هدية قيمة قوي جزاك الله خيرا والله وبتاع ومش عارف ايه تاني يوم هدية احسن منها انت طماع فياه تبتدي شوية بشوية تحس بخيره قوي عليك فتحبه جدا في وقت من الاوقات ما تبقاش عارف تقول له ايه يعني اعمل لك ايه بس علشان خاطر يعني فعلا كده عايز تعمل اي حاجة لو امرك انك تعمل ايه في اللحظة دي هتعمله هو ده هو ده لو احنا بس حسينا شوية بفضله علينا وكرمه واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة حاسين بالمعاني دي يا شباب حاسين بكرم وفضل وجود ربنا وانعامه علينا يا شباب طب قول لي ترجم لي الكلام ده قوله عمل ايه هو ده اللي انا عايزك تكتبه في عرفته ربي عرفت ايه بقى عرفته كريم بايه مفيش اكرم منه مفيش اجود منه لا لا لا قول لي كلام حلو قول لي مواقف حسيت انت فيها بكرم ربنا عليك حسيت انت فيها بحلم ربنا عليك كنت ماشي كده في الارض حيران وقاعد ماشيها بالطول والعرض ومرة واحدة فقت قلت يا نهار ابيض وسابني على ده كله ده لو شاء كان عمل فيا زي فلان وفلان بالذات بقى لما تشوف حد كده قدامك مثلا ابتلي باي بلاء وربنا عافاك انت حليم سبحانه حقيقي سبحانه تواب غفور فلما المعاني دي تخش جواك قوي تعرفه ولما تعرفه قوي لازم تحبه ولما تحبه تبقى عايز تقطع نفسك عشانه بس هو يرضى عنك عايزين بقى كده نتحسس نعمه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه ولكن ضعفه بعض أهل العلم قال أحب الله لما يغذوكم من نعمه حبه بقى النعم دي كلها بيتنزل بها عليك عشان تحبه عشان قلبك يتحرك شوية عشانه حبه بقى أحب الله لما يغذوكم من نعمه قاعد بيغذيك بنعمه خيره عليك نازل مطر وده لسه ما بيحركش فيك حاجة فتعرف مدى كرمه عليك ومدى إنعامه عليك يذكر ابن قدامة في كتاب التوابين قصة شاب كان بيغني بعدين ربنا كرمه يعني فبيقول مرة وانا لسه في الغفلة ولسه م- مش مركز قوي مريت لقيت واحد غلبان عيان كده على قارعة الطريق فبيقول قلبي أشفق عليه فرحت مقرب منه قلت له هل تشتهي شيئا نفسك في أي حاجة قال نعم رمانة عايز رمانة قال فجئته برمان فلما وضعته بين يديه رفع بصره وقال تاب الله عليك بيدعي له يعني بيقول له ربنا يتوب عليك يا ابني تاب الله عليك قال فوالله ما أمسيت حتى تغير قلبي تيجي اهي بأيسر سبب أسباب الهداية ما فيش أسهل من كده عمل عمل بسيط خالص كل الحكاية أنه شاف واحد غلبان راح جايب له رمانة رمانة الراجل قال له ربنا يتوب عليك قال فوالله ما أمسيت حتى تغير قلبي عما كنت فخرجت إلى الحج وأنا أسير بالليل إذا بقوم يشربون فلما رأوني أجلسوني وعرضوا علي الطعام والشراب بيقول فاحتجت أن أنا أبعد علشان الحمام يقول فذهبت فإذا أنا في غابة وإذا سبع قد هجم علي أسد طلع له بص بقى هو قال اللهم إنك تعلم ما تركت انت عارف يا رب أنا سبت إيه ومن ماذا خرجت وفي ماذا خرجت انت عارف يا رب أنا سبت إيه وأنا كنت على إيه وأنا رايح فين فاصرف عني شر هذا السبع فولى السبع قال فدخلت مكة فلقيت بها من انتفعت به منهم ورزقني الله تعالى القبول هو كده دي بتقول ايه لحظة صدق لحظة صدق مع ربنا تخلص كل المشاكل فهو سبحانه وتعالى بس اللي يقرب منه هو سبحانه وتعالى يأتيه من أتاني يمشي أتيته هرولة عبدي قم إلي أمشي إليك وامشي إلي أهرول إليك تعالوا نقول الخطوات العملية علشان حكاية نرسخ المعاني دي ويبقى قلبي مفهوش حد غير ربنا عايزك تدمن الأسبوع ده انت كنت بتقدر تقرأ كل يوم قد ايه من القرآن نص جزء جزء جزئين المطلوب عشان يعم الناس كلها هنعمل الضعف اللي بيقرأ جزء يبقى جزئين اللي بيقرأ نص جزء يبقى جزء اللي بيقرأ عشر آيات خليهم عشرين وعليا ليا ليا هكذا كل واحد يعمل ايه يتقرب الى الله عز وجل عايزك ليش معنى الكلام ده كان بعض السلف يكثر تلاوة القرآن فجاء في يوم فاشتغل عن القرآن فرأى في المنام قائلا يقول له إن كنت تزعم حبي فلقد جفوت كتابي إذا كنت أنت بتزعم أن أنت بتحبني إزاي فلما جفوت كتابي أما تأملت فيه من لطيف عتابي هو كلامي ده ما حركش فيك أي حاجة فعشان كده كلامه ده ينزل على قلبك ده كلام الحبيب مش انا بقول لك انت لو في رساله محطوس اخرها ورد وحاجات كده شكلها جميل تقعد كل شويه انت تطلعها وتبص في المسج و... والايميل والحاجات دي ويعجبك قوي الكلام بقى وت... وتبقى حافظه وتقول ايه ده شعر مفيش بعد كده فكلام الحبيب حبيب حتى ولو ما كانش فيه اي حاجه بس يا سلام على قلبك زي العسل هو كده كلام الحبيب حبيب وده كلام سيدك ومولاك وحبيبك قال ابن رجب قال بعض العارفين لمريد أتحفظ القرآن؟ قال لا قال واغوساه بالله لمريد لا يحفظ القرآن فبما يتنعم هو في يا ابني متعة ولا لذة ألذ من القرآن عارفين انتوا الحديث ده بقى الكلام ده ليه حديث تطبيقه حديث عبد الله بن عمرو لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتخفف معه قال كم أقرأ قال في شهر قال دعني أستمتع من قوتي وشبابي يا رسول الله سيبنا استمتع شوية يا ابني اقراه في أسبوعين دعني أستمتع من قوتي وشبابي اقراه يلا في أسبوع دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال اقرأه في ثلاث لا يفقه من قرأ القرآن دون ثلاث خلاص كفاية بقى كده بس شوف قلبه هو بيتقطع ازاي يقول سيبنا اتمتع بقى سيبنا اتمتع شفتوا الصحابة كانوا بتستمتع ازاي فبما يتنعم فبما يترنم فبما يناجي الله ان ترك القرآن يبقى اول خطوة عملية ادمان التلاوة والسعي في حفظ القرآن عايزك تحفظ ولو كل يوم ان شاء الله ايتين ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لهم ايكم يحب ان تكون له ناقتين كوماوتين قولوا لي ترجم هترجم ايه كوماوتين دي يعني عندهم تبقى عربيتين اخر موديل احسن طراز في الدنيا هي دي المهم هي دي الناقتين الكوماوتين اللي عند السلف يعني قال لهم مين فيكم يحب ان تكون له ناقتين كوماوتين يعني انا اقولها لك انت بالبلدي مين يحب ياخد عربيتين مرسيدس يا عم موديل 2007 اطلعوا لي انتوا بقى آه لا لا لا لا مش للدرجه دي لا لا مش قوي كده يعني فالصحابه قالوا له اه طبعا كلنا يحب ذلك اه طبعا كلنا يحب ان يكون عنده حاجة حلوة قوي كده يعني قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن آيتين تتعلمهم عند ربنا ثوابهم يجي بثواب الصدقة بعربيتين مرسيدس آخر موديل يا عم شفت قد إيه عظيمة وشفت الجلسات دي قد إيه تبقى مهمة طيب إدمان تلاوة القرآن والسعي في حفظه نفس الوقت عشان يرسخ المعنى ده ويبقى ما فيش في قلبه إلا ربنا يدعو الله بأسمائه وصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إن لله تسعا وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة الأسماء دي تعمل فيها إيه تعبدوا بيها أنا بقى مش عايزك بس اللي هو الغفور والرحيم والحاجات اللي انت حافظها إيه رأيك في اسم الله القدوس معناه إيه ده القدوس النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما كان يصلي الوتر يروح قايل كده سبحان الملك القدوس يمد بها صوته يعني ايه قدوس يعني لما تيجي ترفع ايدك اللهم يا غفور اغفر لي مفهومه دي يا رحيم ارحمني انما يا قدوس تقدس مش فاهم يعني ايه الموضوع ده القدوس معناه المنزه عن كل عيب تدعي بها امتى دي قلبك عايز يطهر من اثر المعاصي فتقول يا رب يا قدوس طهر قلبي اسم الله الجبار طب ليه بس كده وانت كنت ماشي كويس لا العلماء قالوا صفة جمال وصفة جلال يعني الاثنين فيها هيبة وعظمة وفيها معنى جميل قوي جبار يجبر المكسور فاللي يروح له حاطط راسه في الارض كده و... يا رب يا رب يا رب يجبر كسره مش بيقول لك جبر الخواطر على الله هو ده هو ده بس الكلام السلف بقى يعني إذا ذهب إليه ورفع يديه وقال يا يبتدي بقى يقول اسم ويجيب الصفة معاه عفو اعفو عني يا قدوس طهر قلبي يا جبار اجبر كسري يا رحيم ارحمني وهكذا المعاني دي تخش جوه قولها كتير وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يبقى تعرف إلى ربنا فين ربنا يحبنا إزاي لو تعرفنا إليه نتعرف عليه إزاي بالدعاء بالدعاء بإيه بالأسماء وصلت طيب من الحاجات اللي كمان بيها ربنا يحبك إنك تحببه لعباده تحببه لعباده فلو حببته لعباده يحبك هي دي وأما بنعمة ربك فحدث في المصنف أوحى الله إلى داود أن أحبني وأحب أحبائي وحببني إلى عبادي قال يا رب أحبك مفهومة دي وأحب أحبائك ماشي لكن كيف أحببك إلى عبادك قال اذكرني ولا تذكر مني إلا خيرا إنما للأسف الشديد لما ربنا بينعم علينا يخاف من الحسد فما يحبش يقول لما بقى يبتدي يبتلى يقول لك والله الدنيا اليومين دول ربنا يكرمنا ويعديها بالساهل بس يلا اهي ايام معدودات الحمد لله على كل حال انما ساعة النعم تلاقيه كله قاعد ساكت ايه الاخبار الحمد لله ما فيش بقى فاحبني واحب احبائي ولا تذكر مني الا خيرا انا دايما بقول دي سنة مهجورة ونفسنا برضه تطبق ويبقى واجب عملي نقعد يا جماعة كده كل واحد يذكر حاجة حلوة عن ربنا تخلي الواحد قلبه ينشرح شوية إنما هو كله غم غم غم غم مفيش حاجة تانية خالص كله ضرب ضرب ضرب مفيش حاجة تانية إذا تحببه إلى عباده طبعا من أهم وأخطر القربات الصلاة أنا عايز أحكي لكم قصة تائب جميلة أوي وقعت تحت يدي أحد التائبين بيقول شاب من الشباب بيقول أنا كنت عايش في شارع من الشوارع المعروفة بالمعاصي والذنوب والأسماء بقت كتير ما تعدش فحصل مرة من المرات أنا كنت ليا شلة كده معروفة ومقضينها مع بعض عملنا كل حاجة في الدنيا فربنا يعني قدر ان انا انتقل من المكان ده لمكان تاني بعد شوية في يوم من الايام اتصلوا عليا الحق صاحبنا فلان توفي فجأة فبقول خدت بعضي وكان هو الولد حصل ان هو عمل حادثة دخل في عربية نقل فاتفحم العربية اتحرقت فكانت الوفاة مؤثرة جدا الشاهد من الموضوع بيقول فرحت لقيت الشباب اللي احنا كنا مقضيينها مع بعض قاعدين التزموا وبقوا بيتكلموا جزاك الله خيرا ومش عارف ايه ايه ده العيال مالها ايه الاخبار ما انتوا كنتوا كويسين فبيقول فبدأوا يتكلموا وبدأوا يترحموا عليه فالموقف ده ما شدنيش قوي يعني لما بدأوا يقولوا لي احنا محتاجين بقى نركز مع بعض شوية وزي اي حد ممكن يتقال له الكلام ده ويجي في ال... يبقى ال... الكلمة المشهورة المعروفة يا عم لو ربنا شاء ان شاء الله انه يهديني يبقى يهديني خدني على جناحك والكلام ده يعني بيقول ومرت بينا الايام بعد فترة زرت اصحابي دول تاني لقيتهم بقوا اكثر التزاما واكثر تدينا فواحد كنت انا وهو دايما نتراهن على البنات مين اللي هيوقع التاني وبتاع لقيت صاحبنا ده جاي وبدأ يكلمني الولد كان اسمه وليد فلقيته بيقول لي مش هتركز بقى يا وليد مش كفاية كده ربنا سبحانه وتعالى من عليك يا وليد بحاجات كتير قوي انت ليه مش واخد بالك منها هو مش طلعك مسلم هو مش من عليك بالنعم اللي انت عايش فيها دي من صحة ومال وكذا وكذا وكذا وكذا بيقول بدأ يقول لي هو لما يطلب منك حبيبك انك تقعد معاه خمس مرات في اليوم تعمل ايه تستجيب ولا تعرض عنه لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك ابواب الخير يكون جزاته انك تعصيه وتخالف امره فوليد بيقول صراحة الكلام كان طالع من قلب صادق فأثر فيا حبتين بس زي اي حاجة الكلمتين في لحظتها قلت اه طبعا طبعا والله تصدق لا إله إلا الله الواحد محتاج يركز صحيح وروحت عشت حياتي من تاني يقول إلى أن كانت بصوا الهداية بتيجي إزاي إلى أن كانت مرة من المرات كنت سهران معاهم طب لا لا مش هينفع كده بيت معانا فبت معاهم في اليوم ده جت صلاة الفجر لقيت اللي بيصحيني وبيقول لي تعالى يلا علشان نصلي مع بعض الفجر اتكسفت وقلت يعني مش هخسر حاجة خدت بعضي ونزلت شفت الناس اللي كانوا معايا بقالهم كام سنة وكنا بنعمل ايه مع بعض لقيتهم خارجين الكلام اختلف وان شاء الله النهاردة في درس الشيخ فلان هنتقابل ومش عارف ايه وسمعت الشريط الفلاني وبتاع وايه رأيك انا النهاردة رايح دلوقتي المقرأة وانت هتعمل ايه الكلام اتغير خالص بقول حسيت ان الناس كلها صحابي انا كنت حاسس ان انا الفردة اللي فيهم يعني انا اللي بعرف اوقع البنات وهم ما بيعرفوش وانا اللي بعمل مش عارف ايه وهم ما بيعرفوش هم بقوا أحسن مني فرجعت كلمة واحدة جوايا هم دول ربنا بيحبهم وأنا لأ ليه أنا أقل منهم في إيه المعنى ده استفزني فبدأت أخش معاهم في الطريق يقول فبدأت أول حاجة ابتديت بيها إن أنا بدأت أحافظ على الصلاة في المسجد جه رمضان لقيت المشهد بقى أكثر عجبا لقيت صحابي هم كمان التزموا وهم كمان ما شاء الله بقوا على طول رجلهم في المسجد ومحافظين لغاية ما بيقول ففي مرة واحد من صحابي في المنطقة الجديدة اللي أنا كنت عايش فيها لقيته كان بيصلي جنبي فهو اتأثر قوي وقعد يبكي فأنا بصيت له قلبي كان اتهز ببكائه فقال لي فاكر يا وليد احنا كنا بنعمل ايه عارف احنا كنا بنعمل ايه يقول في اللحظة دي أنا ما تملكتش نفسي وبكيت مع بكائه من اللحظة دي وانا بكيت بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى في شهر مبارك وفي لحظة صدقة مع ربنا بقول والله لقيت لها حلاوة في قلبي ما بقتش تتوصف ومن اللحظة دي اتغيرت تماما خد الموضوع بالتدريج حاجة حاجة حاجة حاجة كده لغاية ما جت لحظة التزام الحقيقية بيقول بعديها حسيت ان انا لازم ابقى حاجة تانية انا دلوقتي بخطط لحياتي بشكل مختلف انا بخطط ان انا اكون في رفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ده اقصى امانية في الحياة اعمل لها ايه دي اسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين يبقى اللي هيكفل اليتيم هيبقى في رفقة محمد صلى الله عليه وسلم اجري اسعى في كفالة يتيم اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من احب اقعد اقرا في سيرته واسمع شرايط عنه واصلي عليه كتير قوي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عشان تتغرس محبته في قلبي فما يبقاش في حد احبه من البشر زيه صلى الله عليه وسلم بيقول حسيت ان انا لازم يبقى ليا دور فانا كنت بعرف اشتغل على الكمبيوتر كويس وكنت اعرف اعمل صفحات على النت وحاجات كده انشأت بايديا موقع اسلامي وقلت هو ده هيبقى الصدقة الجارية ليا طول العمر ان اي حد يدخل عليه يبقى في ميزاني افكاري اتغيرت بدأ يقول انا ببعت رسالة لكل شباب المسلمين يا جماعة هو ده الطريق اللي بيروح له بيشوف حلاوة القرب ويعيش سعادة الدنيا والآخرة وحاله يتغير 180 درجة التوبة تصنع العجائب قصة أخرى لامرأة من المغرب ابتليت بالسرطان وبتقول هي من بيئة كويسة ويعني مستواهم الاجتماعي عالي مرة في مرة بدأت تيجي لها الأعراض اتكشفت هناك على الدكاترة في المغرب قالوا لها كانسر سرطان طب نعمل ايه السرطان كان في الثدي فلا انت تسافري اوروبا بعتوها لدكتور في بلجيكا الدكتور لما راح قال لها مفيش علاج دلوقتي الا العلاج الكيماوي بس اعرفي ده اللي هيحصل هيحصل بتر للثدي والعلاج الكيماوي هيأثر عليكي فهيتساقط شعرك تماما وشعر رموشك حتى فقالت له لا انا عندي اموت ولا اني هبقى بالشكل ده فارجوك اديني دواء خفيف يخفف الاعراض بس بتقول رجعت المغرب فالدواء بقيت اخده لقيت نفسي بقيت احسن بكتير وصحيت قلت ده الدكاتره طلعوا مش فاهمين حاجه قعدت على كده ست شهور وما حصلش اي اعراض جانبيه لموضوع السرطان الى ان بدات تظهر اورام في صدري وفي الشق الاعلى من جسدي فلما عرفت كده بدات الامور الدكاتره في المغرب قالوا لي انت لازم ترجعي تاني الدكاتره بتوع بلجيكا راحت بلجيكا ورجعت تاني كانت معاها زوجها الدكاتره راحوا خدوا زوجها على جنب قالوا له بكتير قوي قوي ثلاث اسابيع وهتموت في اللحظه دي بتقول افتكرت الذي لا تاخذه سنه ولا نوم افتكرته في الزحمه دي كلها ما كانش على بالي خالص لقيت زوجي بيقول لي ما خلاص بقى ثلاث اسابيع ايه رايك نروح نعمل عمره ففرحت وقلت اروح اعمل عمره و... وربنا يفتح فاول ما رحت انتبتني حاله غير طبيعيه بقيت ادعي ربنا واقول له يا رب يا رب انت اللي بايدك الشفاء منك الداء والدواء يا رب اجعلني عبره ويا رب الناس اللي كلهم شايفين انه مفيش حل يا رب اريهم ايه من اياتك بدول وقعدت الهك في الدعاء وبعد كده عرفت ان شرب ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم لما شرب له فاخذت اشرب فيها تقول لي اتعرفت على اخوات من مصر ومن تركيا وكم حد تاني من جنسيات فشافوني في لحظه من اللحظات قاعده ببكي بكاء شديد فقالوا لي مالك قلت لهم يعني انتظر الموت انا عندي كان سرطان فكانت حطت في دماغها انها تعتكف في المسجد وما تخرجش منه خالص نهائيا عشان يعني لو وافتها المنيه تموت وهي على الحاله دي فبتقول كان في اورام في جسمي كنت بحس بيها لما اتحسس جسمي كده احس بالاورام فواحده من الاخوات نصحتها انها تغتسل بماء زمزم قالت لها اشربيها وايه وهاتي ميه زمزم كده وادعكي بيها اماكن الاورام والله الذي لا اله الا هو هو ده اللي حصل بالظبط كده بتقول هكذا قالت بدات احط ميه زمزم عليها وانا المكان نفسه ما كنتش اقدر احط ايدي عليه الورم نفسه ما كنتش استحمل ان اي حاجة تمسه فبدأت انزل المية عليه كده شيئا فشيئا ففي مرة من المرات بعمل كده على جسمي ما لقيتش حاجة قلت ايه ده في حاجة غير طبيعية انا باين يظهر بقى كده الواحد بدأ يعني الاعراض تيجي ولا ايه واحنا بنخلص فرجعت على الفندق تكشف على نفسها ما لقيتش ليه اي اثر تماما وراحت قالت لزوجها زوجها ما كانش قايل لها ان هم ثلاث اسابيع قال لها يعني هم بس بيقولوا الحاله مستعصيه شويه بس احنا ان شاء الله نستعين بالله فلما راحت قال لها انت عارفه الدكاتره قايلين ايه الدكاتره قايلين ثلاث اسابيع وراح واخد بعضه وراجعين للدكاتره بتوع بلجيكا والله شفيت تماما تقول ولا بقى لي اي اثر في جسمي وشفيت تماما من هذا المرض الدكاتره كلهم قعدوا يقولوا انت عملتي ايه مش ممكن انت كانت ايامك في الدنيا معدوده الورم كان تشعب في الجسم كله وكان في اي لحظه هتاتيك المنيه طول من اللحظه دي عرفته عرفت حبيبي عرفت كرمه قد ايه ومن اللحظه دي رجعت له وفتحت دار تحفيظ قران وانا دلوقتي مشرفه عليها وحطيت على نفسي عهد ان انا لازم اتقرب لربنا بقربه يوم ما عرفته بجد فلازم على الاقل الخير ده يعم الناس كلها ادي اثر التوبة واثر التواصل معاه لو حبيت يحبك تواصل معه ده رب كريم عظيم لا أكرم منه ولا أجود منه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور عن رب العزة الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بإيه بالنوافل يبقى عمل يا شباب عايزين ربنا يحبكم عايزين محبة ربنا تبقى جواكم عايزين تنالوا كل الجوائز دي يبقى لازم جنب الفرض رقم واحد نوافل نوافل الصلاة نوافل الصيام نوافل الصدقات مش النوافل بس اللي هي الركعات التي تكون دون الفريضة لا فعايزين نتفق على شوية حاجات رقم واحد نحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة نوافل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة واحنا قلنا النهاردة هو انه المرة اللي فاتت قلنا ايه كان العهد اللي تعاهدنا عليه وكان القرار توبة والنهاردة كنا بنقول برضو ان من اعظم القربات انك تجدد التوبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وأواب دي معناها عبد كثير الرجوع إلى الله يعني تائب إلى الله فلو أنت عايز تنال هذا يبقى تحافظ على صلاة الضحى صلاة الضحى اللي هي من بعد شروق الشمس بحوالي تلت ساعة لغاية قبل صلاة الظهر بحوالي تلت ساعة يعني قول مثلا من دلوقتي من 6 و10 6 وربع لغاية مثلا 12 إلا ربع أو 12 إلا تلت مثلا الوقت ده كله تصلى فيه صلاة الضحى ركعتين أربعة تمانية كما يفتح الله عز وجل عليك أدناها ركعتين اللي يحافظ عليهم يبقى ده يكون له هذا الأجر كذلك من الأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل إدمان الذكر إدمان الذكر إنه يجي على لسانك على طول وأهم الحاجات دي التهليل لا إله إلا الله على لسانك باستمرار علشان لو فجأك الموت أو فجأك أي حاجة تلاقي أول كلمة تطلع على لسانك إيه لا إله إلا الله في نفس الوقت التسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منها الصحبة الحديث المعروف انه صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال زار رجل اخا له في قرية فارصد الله على مدرجته ملك الراجل كان رايح يزور اخ ليه في الله قال له وقف له ربنا سبحانه وتعالى ملك الملك بدأ يسأله انت رايح ليه رايح لاخويا فلان رايح تعمل ايه قال ازوره في الله قال هل لك عليه من نعمة تربها قال لا إلا أني أحبه في الله فقال إني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته حب الصحابة حب النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء طبعا وحب الصحابة لو أحببته ده تحب الحبيب احنا لسه قايلين دلوقتي لما أكثر من الصلاة عليه يبقى أكثر على الصلاة على الحبيب فتبقى ايه تصلي على الحبيب لعلها تكون قربة إلى الحبيب الأول واخدين بالكم وكذلك حب الصحابة أنس والحديث مشهور أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت للرجل اللي سأله عن الساعة متى الساعة قال وما أعددت لها قال ما أعددت لها غير أني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت فأنا ساعتها ليه فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي أنت مع من أحببت فأنا أحب النبي وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أكون معهم آخر حاجة لو عايزه يحبك حب حاجة بيحبها أقول لك حاجة بيحبها وأقول لك على طول توصل لها إزاي الله يحب المحسنين المحسن المتقن في عمله والمحسن الذي يعبد الله كأنه يراه طب نعمل فيها دي أتقن عملك المسلم لازم يبقى مميز في كل مجال انت في دراستك أتقن عملك أحسن في عملك أحسن فيما بينك وبين الله راقب الله في الخلوات لا يكن الله أهون الناظرين إليك تعبد إلى الله في السر علشان تمحى عنك ذنوب السر النبي قال صلى الله عليه وسلم السر بالسر والعلن بالعلن يعني ذنب السر تعمل له قدامه طاعة في السر والعكس كذلك وذنب الجهر تعمل قدامه عبادة في الجهر علشان يكفر الله يحب الصابرين فاصبر وصابر ورابط واتق الله عز وجل اصبر ده هم أيام قليلة فصابر على الطاعة اصبر عن المعصية واصبر على الطاعة الله يحب المقسطين أهل العدل فلا تظلم نفسك وأهمها الله يحب المتطهرين فطهر قلبك وطهر نفسك من أثر الذنوب والله يحب التوابين قال الله أو من كان ميتا فأحيينا كان ميت ما كانش يعرفني كان بعيد عني أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى ينور له بصيرته وينور له طريقه زي اللي يعيش في الظلمات مش عارف عايش ليه وبيعمل ايه وهي ايام متقضية باي حال وهي الناس كلها بتعمل كده وخلاص ويعيش العذاب في الحياة فاختم لكم بالقصة الجميلة دي قصة اخت كانت بتقول انا كنت بنت لا علاقة لي بالاسلام الا الاسم بنت زي اي بنت متحررة في عصرنا ده بتقول ما سبتش باب معصية إلا وعملته اللهم إلا الذنوب يعني اللي أنا كنت شايفة أنها ما تتناسبش معايا يعني مش هتوصل يعني الخمرة وتوصل والعياذ بالله للزنا والحاجات دي لكن الباقي كله كله بلا استثناء كنت بعمله بتقول في لحظة من اللحظات جالي الإحساس ده إن أنا أنا كده بسعى في مرضات نفسي انا ما احبش لنفسي انها تبقى رخيصة وما احبش ان انا ابقى كذا وكذا لكن جه الكلام جوايا هو انا لو عايزة كده بجد ابقى شرد عن ربنا كان بيجي لي وقت الضمير ده بس بتقول كنت بصرفه بسرعة كل يوم كنت بكلم نفسي واحس ان انا هموت ويجي لي الهاجس ده وابقى ما- خايفة ومرعوبة انا حاسة ان هموت هموت هموت لكن كنت بصرفه بان انا اعمل ايه ازود في جرعات الشهوات ابتدي أ- افتح دش اعمل اي حاجه اعمل مكالمات نخرج نخرج ن- ديسكو نعمل مش عارفه ايه اي حاجه المهم نقضيها باي شكل علشان وخز الضمير ده ما يقعدش يوخز فيا ويتعبني ويقلقني تقول عدت بيا الايام لغايه اليوم المشهود ده يوم 8 شوال في اليوم ده جت في دماغي كده فكره انا كنت بصوم لما يجي رمضان زي اي واحده بيجي عليه فقلت انا عليا ايام طب ما اصوم النهارده ولا حاجه ففكرت فقلت خلاص نصوم النهارده ايه ده انا ما بصليش قلت طيب هو الصيام هينفع كده لا ده انا لازم اصلي طول في اللحظه دي يا دوبك بس حسيت ان انا عملت خطوه كلامها بالظبط كده تقول عارفين كيف تقبلني انا عملت نص خطوه كده يا دوبك هصوم يومي عليا وهعمل كذا كانه قال لي من اقبل الي تلقيته من بعيد ومن اعرض عني ناديته من قريب ومن ترك شيئا لاجلي اعطيته فوق المزيد من اراد رضاه اراد ما يريد ومن تصرف بحوله وقوته الان له الحديد تقول كانت الجايزة ان انا بقيت ما ببطلش صلاة الفجر ودي كانت اول حاجة احافظ عليها بعد شوية فتح عليا في قيام الليل وبقيت احب قوي قوي ان انا اسهر واصلي ركعتين في الليل وشوية فتح عليا موضوع المناجاة وان انا في الخلوة كده قافل عليا اوضتي واقعد اكلمه شوية وافضفض له حبتين شوية بقى امتع حاجة عندي ان انا امسك المصحف قال صلى الله عليه وسلم من سره ان يحب مش احنا عايزين نحب من سره ان يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف تقول بنص كلامها بتقول كلامه بقى ينزل على قلبي ليه طعم تاني خالص حبيبي وده كلام حبيبي بقت متعة حياتي أدمنت حبه ورأيت أنه يجب علي أن أتعلم كيف أتلوه رحت ملتحقة بمقرأة كان لسه بيني وبين شاب علاقة وكنت بحبه جدا بس حسيت إن ما ينفعش يبقى في قلبي حد غير حبيبي الأول ففي اللحظة دي خدت القرار على إنه قعد يلح عليا كتير وأنا كنت ميلاله بس قلت لو انه فعلا بي- هيحبني فيه سبحانه وتعالى هيقربني منه وهيقربه مني ولو كان ما فيهوش الخير هيصرفني عنه ويصرفه عني بتقول عرفت ان حب الحبيب على باب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فبدأت أقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت ألزم نفسي بسنن بدأت أصوم اثنين وخميس وبدأت أصوم ثلاث أيام من كل شهر وبدأت أحافظ على الصيام تقول له واتفتح عليا قوي موضوع الصيام ده لغاية ما بقيت أعشق حاجة اسمها الصيام وشوية بشوية ترسخت في قلبي محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقول واجهت ضغوط ما فيش بعدها وبدأ يقولوا لي ايه اللبس اللي انت لابساه ده انت بقيت شكلك زي العفاريت والكلام ده يعني تقول الكلام ما بقاش يأثر فيا تماما كانت لحظة خلوة مع ربنا بتضيع كل المعاني دي ما تراجعتش بل بالعكس كنت بزيد بدأت أعشق طلب العلم وبدأت أجيب ديسكات وأسمع البرامج الدينية وأخش أعمل على المواقع الإسلامية أنزل من منها محاضرات وهكذا وكذا عشت في جو مختلف تماما في اللحظة دي لقيت من جوايا حاجة بتقول أنا مش ممكن أتحرم منه تاني مهما كانت الظروف ومهما كانت التضحيات تقول أنا قلت له أنت عرفت تقول لربنا يعني انت عرفت ان انا وهبت نفسي ليك وانا مش ممكن اعمل حاجة تغضبك حتى ولو كان فيها رضايا كل ده كان بايه نص خطوة فكرت بس انها تصوم يوم عليها واليوم ده تصحح فيه الصلاة اتفتحت عليها الابواب القرب دي كلها من ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة عايزين نلزم عتبة ربنا عاملين كده بالظبط زي واحد طردته امه وقالت له اطلع بره انت مش هتنفع وهو بقى خرج قال لها ايه يعني انتوا هتذلونا ايه خلاص وخد بعضه وخرج قعد يومين ثلاثة بره البيت وبعد شوية لقى نفسه كده هيتشحطط هنعمل ايه راح راجع حاطط راسه في الارض بس ما تبقيش تزعقي يعني كده يعني راح لقى الباب مقفول يخبط مش عايزة تفتح له يخبط مفيش اي حاجة عمل ايه نام على العتب ففي اللحظة دي خرجت أمه وتلقته وأخذت تقول له لقيته نايم على الأرض وقالت له بتعمل كده ليه انت مش عارف ان انا جوايا شعور قوي جدا بحبك انا مش عايز اعمل فيك كده انت اللي بتخليني اعمل معاك كده فلما الواحد يستشعر ولله المثل الاعلى انه لو بعد شوية كتير كده عن ربنا ربنا والله يحبه ويريد لك الخير ارجع له انت وقف ونجيه وتعالى مع بعض نسأله أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه وأن ينزل علينا الآن رحمة من عنده تغنينا عن رحمة من سواه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تردنا عن بابك مطرودين لا تردنا عن بابك مطرودين لا تردنا صفرا خائبين مساكينك بفنائك فقراؤك ببابك مرجوك ببابك ليس لنا رب سواك ليس لنا رب سواك هذه أيدينا مرفوعة إليك وهي ملوثة بالخطايا والذنوب والمعاصي وليس لنا رب سواك يغفر وليس لنا رب سواك يعفو وليس لنا رب سواك يتوب علينا فاللهم اغفر وارحم فاللهم اغفر وارحم فاللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واعف عما تعلم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم يا رب يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة ترضى بها عنا يا كريم يا ذا العرش العظيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله فأصلح لنا شأننا كله فأصلح لنا شأننا كله قست منا القلوب قست منا القلوب وأنت علام الغيوب يا رب فيا رب طهر قلوبنا فيا رب طهر قلوبنا يا رب حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين نعوذ بك أن نكون بك مغرورين نعوذ بك من فجأة نقمتك وجميع سخطك اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب ارزقنا حسن عبادتك وأعنا على ذكرك وشكرك واجعلنا من عبادك الصادقين المخلصين يا رب اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا انفعنا بما قلنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا قربا وعلما يا رب يا رب قربنا إليك يا رب قربنا إليك أقسمت عليك ألا ترد أيدينا الساعة أقسمت عليك ألا ترد أيدينا الساعة أقسمت عليك ألا ترد أيدينا الساعة وأن تقبلنا جميعا في عبادك الصالحين وأن تكتب لنا في ليلتنا هذا أن نكون من عبادك المتقين وترزقنا وارزقنا رفقة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة وترزقنا الفردوس الأعلى اللهم حرم أجسادنا جميعا من النار اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله